أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه باب ليس الواصل بالمكافئ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا الحديث أصله في الصحيح رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافئ فوضعه ها هناك في كتابه الجامع ووضعه هنا في كتاب الأدب المفرد كان ذلك من باب تتمة الفائدة للبحث الخاص بموضوع صلة الأرحام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الواصل اللام هنا يسميها أهل اللغة لام استغراق الجنس وهي تفيد العموم أي ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بوصله هو الذي يكافئ من وصله اللي هي في عرف الناس هو زرني أزوره هو أعطاني أعطيه هكذا إنما إذا هو انقطع عني انقطع عنه إذا هو لم يعطيني لا أعطيه هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا في هذا الحديث حقيقة الصلة التي ترضي الله سبحانه وتعالى فيقول ليس الواصل من يتفضل على صاحبه بمعروف بل يعطي من منعه من معروفه ليس الواصل بالمكافئ أي من يصل ولا يزيد على ما يأخذ إذا أعطي شيء أعطى مثلها ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ففي هذا الحديث بعض الفوائد أولها أن على المسلم أن يبدأ هو في صلة أرحامه ويستمر على ذلك حتى ولو لم يقابل فعله بالإحسان الأمر الثاني أن في هذا الحديث دلالة على وجوب إخلاص الأعمال لله لأنه الحافز هيكون إيه واحد بيقطعني واحد ما بيعملش فيا خير فعرف الناس وما جبلت عليه أنفس الناس إن هم لا يكافئوه واحد بيقطعني خلاص هو وحل سبيله إنما هذا الباعث يكون ها هنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى هو بيعمل ربنا وده محك معتبر جدا نضعه أمام الناس حتى يعرفوا هل هم مخلصون في طلب رضا الله سبحانه وتعالى أم لا أهي حاجة من حاجات زي كده تسأله يقول لك أنا عايز أبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الإخلاص فتقول له مثلا بتتعامل إزاي مع الناس اللي بيديك بتديله اللي يحبك تحبه واللي يزعل منك يروح في ألف سلامة ولا أنت بتعامل فيهم رب العالمين حتى ولو أساء إليك هل تقابل إساءة الناس بالإحسان؟ إن كنت تقابل إساءة الناس بالإحسان فهذا إن شاء الله دليل على إخلاص حالك مع الله ده دليل على الإخلاص لأنه مش ممكن ساعتها حتى تستطيع أن تتحمل إلا إذا كان هناك أمر ما يشغل بالك وهو ما أعده الله لك إن فعلت مثل هذا الأمر الكريم في خلق الإنسان إذا في هذا الحديث دلالة وإشارة إلى مسألة وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلامة فارقة بين المخلص وبين غيره فيه أيضا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقطع الخير بسبب الإساءة إليه أو عدم العودة إليه بمثلها أنه ينبغي على المسلم أن يكون هذا من فعاله فلا يقطع الخير عن الناس تعرفون في قصة مصطح مع أبي بكر الله سبحانه وتعالى عاتب أبا بكر أن قطع عنه لما صدر منه ما صدر في حق أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك والله عاتبه وقالوا أن هذه الآية هي أرجى آيات القرآن لأن الله عاتب أبا بكر الصديق الذي هو من هو في الأمة عاتبه في شأن مذنب الله سبحانه وتعالى دعاه وحثه فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فكذلك نحن يعني إذا كان هذا في حال رحمة الله تعالى بهذا المسيء فنحن كذلك أهل الإساءة وأهل المعاصي والذنوب نرجو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا بمنه وكرمه إذا لا ينبغي أن يقطع الإنسان الخير بسبب الإساءة التي قد يتعرض لها الحافظ ابن حجر ذكر في شرحه لهذا الحديث قلنا أن الحديث ليه أصل في صحيح البخاري قال الذي إذا قطعت رحمه وصلها قال في الفتح قطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه قطعت وفي أكثرها بفتحتين قطعت وردت هكذا وهكذا ثم قال ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع واخدين بالكم ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم درجات ثلاث نفهم بقى الكلام ده مواصل ومكافئ وقاطع مواصل ومكافئ وقاطع أما الواصل فمن يتفضل ولا يتفضل عليه ده اللي اسمه ايه ده الواصل هذا هو أعلى الدرجات وهو ده اللي فيه الأحاديث بقى التي مرت علينا في فضل صلة الأرحام فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه يبقى فيها ده اللي عايز يحقق هذا المعنى ومن أراد أن ينسأ له في رزقه وهكذا وهكذا من الأحاديث الجميلة التي في فضل صلة الأرحام هذا الواصل الذي يتفضل ولا يتفضل عليه ولا ينتظر تفضل الناس مش هو يزوره وبعد كده يقول له المرة التانية عليك فهو زاره مرة وصاحبنا ما ردهالوش يقول له خلاص لا هذا لا يعد واصلا أما الدرجة الثانية فالمكافئ وهذا الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ هو ده اللي بيتزار يزور اللي بيعطى يعطي بالمكافأة يعني راح راح جاب له هدية دخل عليه بحاجة ب 50 جنيه ويجيب له حاجة برضه في حدود الحاجات دي قدرها تقريبا ويروح عامل زيها زي ما هو بيحصل دلوقتي في عرف الناس لما يجي ينقط مثلا عريس ولا عروسة ولا بتاع وتتحسب والناس كل واحد يقول لك ده نقطني ب 100 جنيه فلما يجي له اقرب حاجه ادي له ال 100 جنيه بتاعته برضه هذا مكافئ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بدرجه المكافئ وليس هذا يعد في عرف الشرع واصلا المكافئ ده القاطع هو الثالث الدرجة الأخيرة بقى وهذا الذي يتفضل عليه ولا يتفضل ده قاطع الرحم اللي هو بقى ايه أحسن إليه فقابل هو الإحسان بالإساءة فهذا هو القاطع الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه وأتت الأحاديث الشديدة في بيان أن من فعل مثل ذلك فإنه يرتكب كبيرة من الكبائر قطيعة الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهمنا هذا الحديث حديث مهم جدا علشان يضبط لنا مسألة الصلة ومعناها المقصود في الشرع ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ثم قال الإمام البخاري باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى ابن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليست واحدة هي واحدة أعتق النسمة وفك الرقبة قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير هذا حديث عظيم الشأن وفيه معاني جليلة نتوقف عندها أولا هذا الحديث له أصل في الصحيحين رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان كذلك أولا هذا رجل أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا جامعا والنبي صلى الله عليه وسلم في جوابه دلنا على مثل ذلك الرجل أعرابي فهذا يعني ليس عنده من العلم والفقه رجل ساذج رجل على قد حاله يعني أعرابي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة هات من الآخر عمل يدخلني الجنة على طول فما هو فانتقى له النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الضخام العظام تصدق بكذا اعمل كذا اقرأ قرآن كذا اعمل لا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما يناسب حاله كما هو شأن فعله صلى الله عليه وسلم فقال له لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة يعني أي جئت بكلام قليل وخطبة قصيرة لكن ما تسأل عنه عظيم لا شك دخول الجنة دخول الجنة بعمل عمل يوصلك الجنة على طول من غير بقى ما نتكلم في أي حاجة تانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة النسمة يعني النفس والروح فقال له أعتق ذا روح وكل دابة فيها روح فهي نسمة وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا شك فك الرقاب أو يعني اعتق النسائم يعني أن يعتق الناس على ما كان في الجاهلية من الرق وكان الإسلام قد جاء بإنهاء هذا الأمر وما لبث الأمر سنوات قليلة إلا وقد انتهى الرق بين الناس في هذا الزمان قال أعتق النسمة وفك الرقبة فالأعرابي قال له حاجة واحدة قال فك الرقبة أن تعين على عتقها إنك تساعد في إعتاق الرقبة هل يدخل في مثل ذلك بذل الجاه لفك الأسرى مثلا الآن يمكن أن يدخل المعنى لو توسعنا فيه يمكن أن يدخل فيه هذا الأمر فك الأسير أو من في كربة مثل ذلك لأنه يكون قد فك رقبته من هذا الكرب العظيم فبذل الجاه لمثل ذلك لعله يكون سبب في دخول الجنة قال أوليست واحدة قال لا بل عتق الرقبة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة قال والمنيحة الرغوب المنيحة أن يعطيه ناقة المنيحة كانوا بتتسمى على إيه؟ الناقة أو الشاه منيحة لأنها تمنح تمنح يعني تأتي بالرزق سواء كان من ألبان أو لحوم أو نحو هذا المنيحة أن ينتفع بلبنها وكذا إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمنا ثم يردها إليه يعني واحد يديله ده يقول له يديله مثلا الآن في عرف الناس حاجة زي كده بتحصل مثلا في الفلاحين وفي أهل البادية مثلا أن يهدي رجل إلى امرأة مثلا أرملة أو مطلقة أو يعني في ضائقة يهدي إليها مثلا مكنة خياطة تشغلها ويطلع منها خير كبير بالنسبة لها فتقدر يكون ده معين ليها على نكبات الدهر مثل هذا جميل او واحد النهارده يدي مش عارف زي ما بيعملوا مثلا يدي كشك الواحد يشتغل فيه ويعينه بمثل ذلك يعينه بشيء يضر عليه نفعا اي حاجه ممكن يشتغل فيها يعلمه صنعه يبقى سبب ان هو يتكسب بها المال المنيحه الرغوب الرغوب صيغه مبالغه رغوب فعول يعني انها تمنح منيحه واسعه يعني تعطي خيرا كثيرا الرغوب والرغيب أي الواسع المنيحة الرغوب يبقى تدي حد حاجة تعود عليه بنفع كبير يبقى أنت بدل ما أنت تدي له مال فهو ينفقه فمثلا في إشكالية يمر بها زمنا قصيرا ثم بعد ذلك يعود الأمر إلى ما هو عليه فيبقى لا نعمل له حاجة تمشي له حاله فترة أكتر فيبقى ده من أولى الصدقات الجارية لا شك فالمنيحة الرغوب والفيء هنا محل الشاهد والفيء على ذي الرحم الفيء معناه العطف على ذي الرحم ها هنا الإمام ترجم فقال قال فضل من يصل ذا الرحم الظالم ويبدو أن الإمام البخاري استفاد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفيء على ذي الرحم وهذا الأمر ليس يسيرا فذو الرحم إما أن يكون محسنا منصفا وإما أن يكون مسيئا ظالما وقد خص الإمام البخاري الصنف الأخير تحفيزا إلى مجاهدة النفس ومما يقوي فقه البخاري في هذا الحديث الحديث ما قالش ظالم الحديث قال الفيء على ذي الرحم اللي يدلل على انه ظالم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال له ايه فان لم تطق ذلك والا فانك تدي واحد من مش هتفرق معاك كتير يعني انت تدي واحد راجل طيب ده بالعكس ده يبقى الواحد يعني بيديله وهو نفسه منشرحة ومفيش فيها أي نوع من المكابدة والمجاهدة الشديدة اللهم إلا اللي هي ما يعانيه أي إنسان من شح النفس لكن هو كده كده هيطلع فهيطلع على واحد قريب منه فهيبقى كمان ممكن يكون يشرح صدره ان هو يعين واحد قريب بالنسبه له بالذات ان الراجل ده راجل صالح وراجل محسن لكن الصعبه اللي هو لا يطيقها ان هو يصنع هذا المعروف في ذي رحم ظالم فده دلاله على فقه البخاري العالي قوي يعني مين كان هيعدي عليه الحديث ده ويطلع ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذي الرحم الظالم وليس المحسن قال علشان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تطق ذلك قال فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يبقى فيه لا شك فضل الدعوة وفضل الدعوة ينبغي هنا أن نذكر الضوابط التي ذكرها أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون حكيما فيما تأمر حكيما فيما تنهى عليما بما تأمر عليما بما تنهى لا تسمع كلمتين وبعدين ترددهم وخلاص وانت مش فاهم حاجة مما تقول اللهم إلا أن أنت سمعت لك الكلمتين دول في الشريط أو كتيب قريته أنت ممكن ما يكونش وصل لك فهم سديد في ما وصلك من هذا الشريط أو هذه الكتيب فلا بد أن تكون عليما بما تأمر عليما بما تنهى حكيما فتضع الأمر في نصابه مش يعني في أي وقت كده أأمر وانهى وخلاص في أوقات معينة ناس قاعدين مثلا بيتفرجوا على ماتش كورة ولا قاعدين على قهوة وقاعدين بيتفرجوا على فيلم وفي غفلة شديدة جدا الوقت ده مش وقت ان انت تخش عليهم وتبتدي تقول لهم يا اخي قوم دلوقتي واعمل وسوي لان هو في غفلة في سكر الان فعلشان تنتهز امتى الوقت المناسب بالنسبة له ممكن الامر انت تشوفه بعينيك تحس ان هو لا بالعكس دي فرصه سانحه ان انا اكلمهم وممكن تحس ان المساله مش كده فتنتقي الوقت الذي تامر فيه وتنهى ان تكون عليما بما تامر عليما بما تنهى حكيما فيما تامر حكيما فيما تنهى والا يترتب على نهيك عن المنكر الى منكر اشد وها هنا درجات خمس اما ان يكون نهيك عن المنكر يترتب عليه منكر قطعا فهذا حرام انا هامر على المنكر والمنكر حي... هيسبب لي منكر اشد منكر اشد قطعا هذا حرام على انه بيعمل عمل خير لانه هيفتح ابواب شر وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر انما يعمل اي عمل من التصرفات الهوجاء هذه وبعد كده يسبب الفساد للمجتمع وفساد للافراد وناس يتعرضوا لمضايقات ومشاكل هذا حرام مش مكروه مش مباح حرام هذا الفعل وإن نهى عن المنكر وإن كان في نهيه عن المنكر خير يعني يروح يكسر مش عارف ايه مثلا بص لقى بار موجود وراح مكسره او بص لقى قدامه مش عارف محلات بتبيع الفيديو وعارف ان ده بيبيع افلام اباحيه والشباب كلها ضايعين بسببه يروح رايح مكسر المحل الفيديو ويعمل كذا حرام لأنه يعني بعد كده يتعرض الناس إلى مضايقات بسبب هذا الفعل الأهوج فهذا لابد أن نفهمه نهيه عن المنكر ها هنا حرام طيب نهى عن المنكر وتوهم يعني إيه؟ يعني نسبة أنه هو يتعرض إلى أنه يترتب على نهيه عن المنكر عن نهيه عن المنكر ممكن تقدر تقول يعني بنسبة 20% 30% 45% أنه هيترتب على نهيه عن المنكر منكر لكن هذا المنكر نعم قد يكون مساوي أو أقل قليلا من المنكر اللي هو فعله قالوا ها هنا مكروه بعد ذلك لو كان نهيه عن المنكر سيترتب عليه منكر مساوي دخل على اخوه لقى بيشرب سجاير راح واخد منه السجاير راح حطها تحت جزمه راح التاني معاه راح نازل على القهوه وراح شارب له مثلا عسل ولا مش عارف ايه شال حاجه اترتب عليها حاجه فنهيه هنا عن المنكر مساوي اختلف العلماء فيه والراجح أنه لا يجوز له لأنه عبث وبل بالعكس ممكن يترتب عليه منكر أشد يعني احنا قلنا لو هيترتب عليه منكر أشد خلاص بقى حرام أو مكروه على حسب الحال لو هيترتب عليه منكر مساوي يبقى الراجح هنا أنه ما ينهاش وأن هو برضه يأخذ حكم الحرمة أو الكراهية لما يترتب عليه أو على أقل تقدير أنه يبقى الأمر مباح في سيان وإن كان الأولى عدم النهي هنا طيب حينهى عن المنكر والغالب على الظن الغالب على الظن أن ينتهي صاحب هذا الشخص عن المنكر والغالب على الظن أن لا يترتب على المنكر منكر أشد الغالب على الظن انه هيحصل كده هل يلزمه يجب عليه تفاوت ما بين العلماء وقالوا بالاستحباب في مثل هذا الحال اللي هو ايه يغلب على الظن فيه وبعضهم قال بالوجوب هينهى عن المنكر وبالضوابط اللي احنا قلناها وسيزول المنكر يجب يجب عليه فهمتوا الدرجات ده هذا امر مهم يبقى فامر بالمعروف وانهى عن المنكر طبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر شديد عشان كده برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا من خير وفيه بيان لفضيله اهميه الصمت وكف اللسان فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا أولا فيه تنبيه العالم إلى الأسئلة المهمة من تلاميذه والتعليق عليها وتصويب ما يلزمه من ذلك إنه لما يبقى سؤال حلو ينبه الحضور السؤال ده مهم قوي يا جماعة احنا عايزين نركز قوي في السؤال ده يا جماعة ينبههم علشان ياخدوا بالهم من انه هذا السؤال وكيفية سؤال العالم واختيار الامور المهمة والفاضلة عن الامور المفضولة الامر الثاني فيه السؤال عما يشكل كما في قول الاعرابي اوليست واحدة الاعرابي كان فقيه الراجل الغلبان الساذج ده فاهم فما مرش الموضوع وده بيحصل دلوقتي بالنسبة لطلبة العلم طلبة العلم قاعدين ويشاوروا لك براسهم كده ان هو فاهمين فاهمين وهو مش فاهم حاجة وقاعد كده يعني اه صح تمام مش هو كده يا جماعة طبعا احنا كنا ذكرنا الكلام ده في الموضع الفلاني اه طبعا فاكرين فاكرين طبعا ولا هو اي حاجة فهذا ليس من ادب الطلب الاعرابي علمنا ادبا من ادب الطلب اذا أشكل على الطالب شيء ينبغي عليه أن يسأل فيه الشيخ حتى لا يمرر هذه المعلومة دون استفادة فيه أيضا إعطاء الجواب الجامع أتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فأعطاه جوابا جامعا على سؤال جامع زي ما هو في حديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك والنبي صلى الله عليه وسلم راجل يسأله بعشر كلمات فيرد عليه بخمس كلمات قل أمنت بالله ثم استقم أتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كذلك في الحديث إشارة إلى إيجاد البديل لمن لم يقدر على أفراد بعض المسائل يعني ايه تقول له مثلا دلوقتي في الوصفة العلاجية لآفة معينة مثلا هو بيعاني منها فتقول له انت عايز تعالج الكبر عليك مثلا بإدمان الاستغفار فإن لم تطق ذلك إن ما تستطعتش ده عليك بتكلف التواضع فإن لم تستطع ذلك عليك ان انت تعمل عمل بر ضخم فيديله بدائل علشان يبقى هو عنده أكتر من شيء يناسب حاله فلو في الحال ده يناسبه الاستغفار خير لو في الحال ده يناسبه التكلف التواضع انه يتواضع للناس يبقى خير لو هيناسبه ده عمل بر من اعمال اللي صنائع المعروف اللي تقربه الى الله يبقى خيرا وبركه في ذلك ايضا في هذا الحديث حرص الصحابه على الخير وفيه فضل عتق النسمه وفك الرقبه وفضل المنيحة الواسعة الخير وفضل صلة ذي الرحم الظالم ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف اللسان إلا من خير الحديث الثالث قال الإمام البخاري باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم وهتاخدوا فيها فايدة مهمة أوي اسمعوا الحديث ده عشان هيفيدنا مش في موضوع صلة الرحم بس هيفيدنا في مسائل التقلبات والانتكاس وما يحدث هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول في هذا الحديث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير الحديث ده مهم جدا جدا جدا هذا الحديث ابتداء رواه البخاري في كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان فهو أصله في الصحيحين فهو حديث صحيح صحيح قوله أتحنث بها بيقول له كنت أصنع أعمال خير في الجاهلية كنت أتقرب بها إلى الله أتحنث بها يعني أتقرب بها والحنث في الأصل الإثم طب إزاي الحنث عارفين لما نيجي نقول أقسم بالله غير حانث غير آثم في هذا الحلف حانث يعني آثم حنث أثم بمخالفته إنه حلف على حاجة مثلا وبعد كده راح ايه عاملها فكده حنث يبقى عليه الكفارة حنث أثم طب هو هنا بيقول له أتحنث بها يعني كنت بعمل أعمال أتحنث بها يبقى ازاي أتحنث معناها أتأثم قال لا معناها أي ألقي عن نفس الإثم بفعلها أفرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية أتحنث بها في الجاهلية يعني ألقي عن نفسي بها الآثام يعني حتى هما في الجاهلية كانوا بيفهموا مكارم الأخلاق دي إنه الواحد منهم لما كان برضه يعمل أعمال يحس إن هي ليست من المكارم كان يصنع من صنائع المعروف ده كده فطرة بني الإنسان يصنع صنائع معروف حتى يتقرب إلى الله عز وجل هو كان بيعبد ربنا أيوة الرب اللي هو توحيد الربوبية مش الألوهية قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير سلف أي تقدم منك من خير كما في قول الله تعالى إلا ما قد سلف أي ما مضى الخطابي قال هنا السالفة معناها مقدم صفحة العنق وسميت سالفة لأنها تتقدم البدن وسالف كل شيء أوله أسلمت على ما سلف أي على ما كان منك أول الأمر ومن هنا جت كلمة سلف الأمة يعني أول هذه الأمة وقد اختلف العلماء هنا بقى الفائدة اللي أنا عايزكم تتنبهوا إليها قد اختلف العلماء في من عمل خيرا في الشرك ثم أسلم هل يعتد له بثواب وهل ينتفع بمثل ذلك فمنهم من قال بانتفاعه ومنهم من قد قال بعدم انتفاعه قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد أن ساق هذا الحديث الأول بلفظ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها أي تقرب بها أولا ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ما أكرم الله ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل وذكر بعد التخريج والتحقيق بعض أقوال أهل العلم منهم الإمام النووي وفيه أنه قال والصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له الحديث ظاهر في أنه ده يحصل له وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكفار في الدنيا كما هو في كفارة الظهار فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئته يعني لو عمل عمل قبل كده مش كل الأعمال اللي صنعها وهو في الجاهلية لا تقبل منه مطلقا قال الحافظ والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله إحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا وإنما الحديث أنه تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول يعني الحافظ ابن حجر بيقول انه هيتكتب له الحسنات دي بس مين قال انها مقبوله ولا مش مقبوله ما عنديش تفصيل في انها مقبوله او غير مقبوله ويحتمل ان يكون القبول يصير معلقا على اسلامه فيقبل ويثاب ان اسلم والا فلا انتوا فاهمين ان هو عمل عمل خير فكتب له اسلم يتقبل ما اسلمش يرد وقد جزم بما جزم به الإمام النووي بعض أهل العلم كابن بطال والقرطبي وغيرهم من أهل العلم قال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره المشكلة فين؟ أنه يكتب له هو كافر أما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه لأن ده تفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر وهذا هو الصواب كما يقول الشيخ الألباني الذي لا يجوز القول بخلافه لتضافر الأحاديث على هذا المعنى إنه الحسنات الكفار موقوفة إن أسلم تقبلت وإلا ردت أنا كل الكلام ده علشان أوصل للفوائد الجاية دي الظاهر أنه لا دليل على خلاف ذلك وهذا نحو قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب فهذا محمول على من مات على الكفر وفضل الله أوسع من أن يحصر فلا استبعاد في أن حسنات الكفار ترد إليهم بعد إسلامهم يترتب على ذلك مسألة فقهية أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حجه؟ واخدين بالكم؟ واحد حج أو صنع معروفا ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك وعاد وحسن إسلامه فهل يحبط حجه أم أن حجه صحيح ولا يجب عليه أن يعيده مذهب الإمام الشافعي هو أحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد أرى أن نقرأ هذا الكلام من المحلة بيقول من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة هذا قول الشافعي وأحد قولي الليث أما أبو حنيفة ومالك فقال يعيد الحج والعمرة احتجوا بقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين تفهمين أنا جايب المسألة ليه وبتوقف عندها واحد انتكس انتكس انتكاسة شديدة جدا طبعا لا يقارن الانتكاس بالارتداد بس أنا عايز أتكلم على إنه واحد بعد شوية يبتدي يسمع محبطات الأعمال فيبص يتقال له علامة الحسنة حسنة بعدها وعلامة السيئة سيئة بعدها فإذا به هو يعمل الحسنة ثم يقترف سيئات فيقول يبقى اللي فات ده كان كله سيئات فينتكس فيزداد سوءا ثم بعد ذلك يهديه الله عز وجل بس كل ما يجي يفتكر الايام الطيبه اللي كان عايشها اللي كان عمل فيها حج وعمره ولا كان عمل فيها حفظ قران وحضر دروس وكذا يقول لك خلاص اللي كان قبل الانتكاس ضاع نقول له اذا كان الرجل اذا اسلم ثم ارتد ثم ارتد مش انتكس ارتد عن الاسلام ثم عاد الى الاسلام فان اعماله الاولى هي عند الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يكون قد تقبلها منه فحكاية أن هو يجزم بأنه أعماله خلاص لم تقبل هذا سوء ظن بالله لا عليه أن يقول مثل ذلك لأن في كتير قوي بينتكسوا بسبب الموضوع ده مش كده؟ يجي يقول لك خلاص أنا شكل كده أعمالي مش مقبولة كلها حبطت ويسمع بقى الأحاديث ويسمع الآيات اللي فيها حبوط العمل فيبقى خلاص كل حاجة ضاعت وأنا يظهر مش هنفع في السكة دي المسألة دي مهمة قوي ابن حزم رد على استدلال أبو حنيفة والإمام مالك بآية لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين رد قال لهم إيه؟ قال لهم ولا حجة لهم فيها لأن الله تعالى لم يقل فيها لئن أشركت لا يحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك إنما نأخذها على ظاهرها لئن أشركت فمت على الشرك لا يحبطن عملك جميل المعنى لئن أشركت ومت على الشرك لا يحبطن عملك هذه زيادة على الله لا تجوز ان انت تقول لئن اشركت يعني عملت الذي عملت قبل ان تشرك يبقى هذا دليل على ان عملك سيحبط هذه زيادة على الله لا تجوز وانما اخبر تعالى انه يحبط عمله بعد الشرك اذا مات ايضا على شركه لا إذا أسلم هذا حق بلا شك ولو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من ذلك عن الواجب وأيضا فإن قوله تعالى فيها ولا تكونن من الخاسرين بص التأمل ابن حزم إن الآية في الأخيرة إيه؟ ولا تكونن من الخاسرين بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة إن شاء الله لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ليس من الخاسرين بل هو من المربحين المفلحين الفائزين فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره مرتدا كان أو غير مرتد هذا هو الذي يعد من الخاسرين بلا شك لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته فقد قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر بص بقى الآية حاسمة هي يرتدد ويموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم نص صريح في المسألة فصح نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر ووجدنا أن الله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى في سورة آل عمران وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهذا عموم لا يجوز تخصيصه فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما ولا يضيعان له إن شاء الله تعالى ثم قال وروينا من طريق كالشمس يعني هو يصحح هذا الأثر عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فعشان كده ابن حزم استدل بالحديث اللي احنا بنشرحه الآن في هذه المسألة المهمة عشان كده قلت لكم خدوا بالكم منها لأنها تفتح عليك معاني جميلة تفتح عليك حسن الظن بالله تفتح عليك كرم ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرم العباد بذلك تخليك أكثر إقبالا على الله انك لما تمر عليك فترات فتور او فترات انتكاس او فترات لا تجد فيها حالك كما كان ما يحصلكش بقى حالة احباط وتقعد تقول كل حاجة راحت ونحو هذا لا خير الله واسع والله سبحانه وتعالى كريم فهمتم؟ أسلمت على ما سلف من خير فاكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير قال باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر خلة سيراء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك طبعا آخر العبارة في الحديث هي اللي فيها بيان محل الاستشهاد عند الإمام البخاري في هذا الحديث بس في الحديث طبعا إشارات مهمة جدا جدا جدا قال رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله الحلة السيراء هذه حلة من نفيس المال هذا الحديث ابتداء تقدم في شرحه الحديث السادس والعشرين في كتاب الأدب المفرد في باب بر الوالد المشرك تقدم شرحه قبل ذلك لكن هنا بس أذكركم بما ذكرناه ها هناك رأى هذه الحلة السيراء حلة نفيسة بثمن كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له يعني الهدوم لها تأثير على القلوب ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الخميصة يبقى لا تهتم جدا جدا جدا بتحسين ظاهرك وتترك باطنك خراب تنزل تقعد تلف على الفاترينات وتجيب لبس بأعلى الأثمان وأعلى الماركات وتبقى مهتم جدا برؤية الناس ليك ولازم كل فترة وفترة تغير إيه ده الناس شافت عليك اللبس ده بقالك كتير قوي فأنت كده يا ابني إيه أنت بقيت شحات ولا إيه أنت ما بتغيرش أنت مش ماشي مع الموضة أنت كذا أنت كذا وده أهم حاجة تشغل ذهنك إنما أن تكون جميلا وتحب الجمال هذا أمر لا حرج فيه بل بالعكس هذا أمر مندوب إليه المكروه والمذموم إيه إنه يشغل قلبك انك تبقى لازم مهتم قوي بالكلام ده وانك لو مره مثلا لبست حاجه كده يعني مش بثمن كبير ولا حاجه وحسيت ان حد بص لك كده ولا حاجه تبقى خلاص هتتقطع و... ازاي بقى الناس شافتك بالشكل ده وبقت تنظر اليك بنظره مختلفه هذا هو المذموم انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس هذه من لا خلاق له يبقى البس لبس بس وسط لا بارقام كبيره وحاجات مبالغ فيها هذا اسراف هذا اسراف يوقع في المخيلة يوقع في الكبر فإياك ثم إياك من مثل هذا الأمر لا تكن عبد الخميصة لا تكن عبد ثوبك تراعي فيه نظر الناس إنما يلبس هذه من لا خلاق له حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدها له وما خلاش سيدنا عمر يلبسها يعني من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ناس هتلبسها ما هو سيدنا عمر هيهديها لحد بس سيدنا عمر لما أهداها انظر من فقهه أهداها لمين بقى اللي هداها الواحد لسه مشرك او تهديها الواحد لسه في بدايه الالتزام اللي هو يعني لسه الكلام ده مش اول حاجه هتقولها له مش هتقول له اول ما يلتزم سيب الدنيا وطلق الدنيا و... والبس لبس عادي واعمل مش هيقول لك ايه يا عم الجماعه اللي عايزين يعيشونا في العصور الظلام والعصور الوسطى و... والكلام ده لا مش هنقول له كده بس في نفس الوقت البذاذه من الايمان دي شعبه من شعب الايمان العاليه محتاجه الواحد يكون يعني ثبتت قدمه في طريق الالتزام ف مش هيهتم لانه خلاص بقى بيقرب لربنا فبقاش ملتفت للناس عمل 20 30 خطوه فبقت المسافه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ضاقت فبالتالي بقى ملتفت لهم الاخره اكثر من هم الدنيا وسايب بقى وراه 30 خطوه كان مشيهم فالدنيا بعدت فعشان كده ما بقتش ايه المساله كده انما انت لسه في الشبرين الاولانيين ولسه بتقلقل فيهم فما ينفعش يتقال لك بقى ساعتها سيب الدنيا سيب الدنيا ايه ده لسه بينك وبين الدنيا متر وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لو اعتبرنا الطريق ده 100 متر لسه بينك وبينه 99 فما جيش في اول متر واقول لك اشتغل كده انما لما تقطع لك 10 20 30 بقالك فتره وشغال ودقت حلاوه الايمان يبقى الموضوع يمشي بالطريقه دي فاهمين فلما اداها له فقه سيدنا عمر انه اهداها لاخ له من امه كان مشركا ليتالف بها قلبه يبقى انت لما تجيلك هديه كبيره زي كده جاي لك حاجه كده يعني ايه ماركه وجامده قوي وتبقى من مكارم الاخلاق ومن حسن الفعل ويبقى دليل على صدقك ان شاء الله انك تروح جايب البتاعه دي وتروح مديها لواحد لسه في بدايه الالتزام او واحد لسه مش ملتزم تديها له حاجه غاليه قوي اسمع ان احد الدعاه مره من المرات كان يلبس ساعه فخمه قوي فكان قاعد في وسط مجموعه من الشباب فراح سائلهم سؤال ولسه الشباب كلهم مش في الالتزام الساعة اللي لابسها تمنها 2000 3000 جنيه فراح قايل مين هيسأل السؤال ده وراح قالع ساعته والساعة دي تبقى بتاعته بيألف قلوبهم وفعلا بالفعل راح سائلهم وبتاع وطبعا الشباب ما كانوش مصدقين ماركة غالية قوي قوي وهم عارفين دي تمنها قد ايه وراح مديها لهم كان من سبب الكلام ده انه الشباب دول تأثروا جدا بالموقف ودخلوا في طريق الالتزام سمع بالكلام ده احد الناس فأهدى لهذا الداعية أهدى إليه ساعة أغلى ثمنا من الساعة التي تصدق بها وهو ده المتصور حدوثه من رب العالمين انت بتتاجر مع ربنا التجارة الرابحة فحاجة زي كده احنا محتاجين نعملها انه نصل ذوي الأرحام بالذات كمان لا سيما إذا كانوا غير ملتزمين نصلهم بالهدايا ونصلهم بأشياء تقرب قلوبهم تهادوا تحابوا أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم